أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك الأعز الأكرم اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وقال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجب نفسه مرجل جمته سرح شعره تمام ولبس لبس اللي هو إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة فهو يتجلجل إلى يوم القيامة في رواية عند مسلم فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة أي أنه يندفع من شق إلى شق وينزل فيها مضطربا دلالة على استمرار عذابه في البرزخ والعياذ بالله تعالى حتى تقوم الساعة وهذه عاقبة المتكبرين وهذه عاقبة المعجبين وكفى بالعجب قبحا أنه يحبط الأعمال ويخفي المحاسن ويكسب المذام قال الماوردي في أدب الدنيا والدين أما الإعجاب فيخفي المحاسن ويظهر المساوئ ويكسب المذام ويصد عن الفضائل وليس إلى ما يكسبه الكبر من المقت حد ولا إلى ما ينتهي إليه العجب من الجهل غاية حتى إنه لا يطفئ من المحاسن ما انتشر ويسلب من الفضائل ما اشتهر وناهيك بسيئة تحبط كل حسنة وبمذمة تهدم كل فضيلة مع ما يثيره من حنط ويكسبه من حقد كل هذا من شرور هذه الآفة آفة العجب وكثيرا ما يقترن الرياء بالعجب فالمرائي لا يحقق قوله تعالى إياك نعبد والمعجب لا يحقق قوله تعالى وإياك نستعين قال الغزالي واعلم أن العجب مذموم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم وقال الله جل وعلا في معرض الإنكار على المعجبين وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله تعجبوا بأنفسهم قال لك بس احنا كده محدش يقدر علينا الآية دي عايزة وقف وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله هي دي بقى مشكلة المعجب ان هو يبتدي يحس ان هو ايه امكانياته تؤهله ان هو يحقق كذا وكذا وحتى لو لم يتحقق ده في الواقع يظل يقول ان المسألة دي خارج عن ارادته وانه المفروض ان كان لازم يحصل كذا فيقع في مشكلة تانية في التسخط نجح يتكبر فشل يتسخط تاني حاجة المعجب طول الوقت عمله قدام عينيه طول الوقت شايفه أعماله قدام عينيه فعلشان كده أحيانا عشان تعرف علامة من علامات الإعجاب بالنفس شوف لو ما بتزيدش يعني نفس الأعمال بس ما بتزيدش وما بترتقيش وقلبك هو قلبك وحالك هو حالك تقول الحمد لله دي استقامة لا يا حبيبي مش استقامة ده معناه ان انت اعجبت بعملك اللي ما يرتقيش يبقى معجب لانه المعجب بيبقى ايه الحمد لله عملت اللي علينا الحمد لله خلاص انت مثلا حاطط في دماغك انك لو صمت النهار اثنين وخميس وثلاث ايام من كل شهر وقمت كل يوم نص ساعة وورد القرآن ما بيقلش عن جزء وبتقول أذكار الصباح والمساء ومحافظ على الخمس صلوات انت كده انسان تكتب لك الولاية في السماء خلاص انت فوق قوي ففي حاجات كتير ما بتتحققش من الكلام ده يوم بقى ما بيتحققوا وتحافظ عليهم شوية خلاص تشوف نفسك ويبقوا هما كده وتقف وما تزيدش طب ما هتقول لي يعني طب يعني المطلوب ان هو يزود كل شويه ده طب ما هو خلاص عرفنا الوقت يعني انت هتقول له ايه مثلا كان بيصلي بجزء فهتقول له خليهم جزء ربع هتخليه يبقى بعد كده جزء كذا ال 24 ساعه هيتقفلوا عبادات بس يعني ولا ايه المطلوب يعني لا لا خالص القصه هو هيصلي نفس الصلاه بس النهارده المفروض انها تبقى بطعم غير امبارح خالص لانه النهارده افتقر فامبارح كان الخشوع فيها 30% النهارده لازم يبقى 35 او 33 في حاجه زادت اثر العمل ده لانه يعني قبل فلما قبل يبقى لازم يكون ليه اثر عليك شيخ الاسلام يقول كلمه ماتعه يقول ايه اذا لم تجد للعمل بعد اتمامه انشراحا فاعلم ان العمل مدخول اذ ان الرب شكور يعني انت تصلي الصلاه قبل الصلاه خلاص تخش الصلاة بعد ما تخش الحمد لله تهدى بقى كده شوية يحصل حاجة يحصل تغيير جواك تقول الحمد لله ان ربنا مخلينا صلاة فعلا جعلت قرة عيني في الصلاة لازم يكون ليها أثر عليك لازم يكون في حاجة وصلت لقلبك ما حصلش يبقى العمل مدخول يبقى العمل مردود قال لي لأن الرب شكور يشكرك على طاعتك له فلما يشكرك لازم هيبقى يبقى الكلام ده أثره فهمتم يا شباب وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله أنا عايز أقف عند إيه بقى العقوبة كانت إيه فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا أخطر عقوبات العجب الاستدراج فيبقى موضوع العجب ده خطير سلم يا رب سلم إنه ربنا يعاقبه بإيه يعاقبه بالاستدراج يعني شكله حلو وكلامه حلو وتشوفه من بعيد تقول ده في جنة الفردوس ده فوق خالص وهو في الآخر خالص مغرور والعقاب بتاعه مدخر وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا تيجي لك بقى من حتة عمرك ما كنت تتخيل انك تبقى كده يعني تبقى حاسس ان انت الحمد لله يعني الفتن لا الحمد لله ان شاء الله ربنا حافظنا من القصة دي خالص فتذل هنقول النهاردة في العلاج ان حاجة من العلاجات الربانية لموضوع العجب الكسرة دي ازاي ربنا بيكسرها المهم ناخد بالنا قوي من المعنى ده ان اخطر عقوبة تهدد المعجب الاستدراج يقول الله جل وعلا في شأن المعجبين الذين أعجبوا بأعمالهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فهي تشمل المرائي وتشمل أيضا المعجب ويحسبون أنهم مهتدون الكلام ده حبيت أسترجعه معاكم في البداية قبل ما نتكلم في العلاج علشان ده جزء في العلاج استحضار المعنى ده استحضار خطورة مرض العشب هنعالج ازاي نعمل ايه حتى نستطيع ان نتخلص من هذه الآفة المهلكة اول شيء اللي احنا توقفنا عنده ده الاحساس بصعوبة العلاج احساسك بصعوبة العلاج جزء من العلاج اه والله لانه يعني في حاجات في الافات القلبية عامزة كده زي بالظبط الامراض البدنية بالظبط في حاجة زي الانفلونزا تقول له استريح شوية وتدفى وخد الاسبرين ده خلاص وفي حاجة زي بقى الامراض المستعصية دي بقى تقعد تقول له ايه خد بالك يعني انت بقى محتاج تاخد بالتحصينات وتاخد كذا وتاخد بقى كل الوسائل وتحط نفسك تهيئ نفسك إلى أن العلاج مش سهل محتاجين وقت زي الإدمان فلا أنت محتاج إرادة ومحتاج كذا ومحتاج كذا ومحتاج كذا علشان تطلع من مشكلة الإدمان فهي كده العجب أحد المهلكات فاستشعارك بخطره أولا يخوفك إنك تبقى فيك حاجة منه تاني حاجة إنك تبقى مستشعر إنك محتاج ربنا قوي عشان محدش هيخلصك منه إلا هو هنا وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه مفيش حد هيخلصك من ركوب نفسك على العمل ده إلا الله عز وجل قال يوسف بن الحسين للجنيد دعوة جميلة قوي بيقول له إيه لا أذاقك الله طعم نفسك فإن ذقتها لا تفلح ربنا ما يدوقك طعم نفسك هي النفس ليها طعم آه يا ليها طعم وطعم طبعا الواحد بقى لما يحس كده ان هو فلان في الارض ويشار اليه بالبنان وهو ماشي وهو بيتكلم كل واحد في حتته مش شرط يعني ان انت تبقى نجم سينمائي يعني انت في مكانك انت في شلتك انت الانسان البارز المتميز قوي بتحس بدي قوي ان انت اول ما دخلت كليتك وبتاع الحق ده فلان جه اهو اه دي عامله معاك ايه بقى عامله ايه جواك مبهدلاك مضيعاك فطول الوقت انت عايش بالشخصيتين الشخصيه اللي في عين الناس والشخصيه اللي انت عارفها بينك وبين نفسك ودي مصيبه فشوفوا طعمها يخليك عامل ازاي يولد عندك على طول الافات التانية دي تفتح بقى معاك نفاق وتفتح معاك رياء وتفتح معاك كبر كل البلوى جت منين جت من هنا شفت نفسك يعني انت بينك وبين نفسك انا بتاع ذنوب ومعاصي وربنا يتوب عليا وانا مش بس بعد كده لما الناس بدات تتكلم بدات تقول ايه اكيد الناس دي مش غلط هو صحيح انا فيا وفيا بس هو اكيد يعني ربنا ما فتحش قلوب الناس دي والناس دي كلها بدات يعني تقبل ناحيتي ويتكلموا عليا حلو الا ان هم شايفين حاجه فليه احنا نشغل نفسنا بالجانب السلبي ونسيب الجانب الايجابي خلينا نتفرج على الجانب الايجابي تشرب بقى من هنا للصبح فتشوف نفسك لا اذاقك الله طعم نفسك فانك ان ذقتها لا تفلح قولوا امين قالوا والنجاه من العجب عزيزه فالنفس مدعيه للملك والإمرة والإحسان والقدرة النفس تحس ان انت ايه انها هي اللي مالكة هي اللي ملكت هي اللي ليها السلطان هي كده هي عايزة ده عايزة التسلط ده تلاقي الراجل لما يجي يتجوز عايز يمارس رجولته ممارسة رجولته دي غريزة كرجل وفي نفس الوقت يعني كإنسان ان هو استشعاره بالملك ان دي بتاعته فعايز بقى يحس بالمعنى ده قوي فيكون ده سبب اسباب انه الحياه الزوجيه بتفشل لانه شايف نفسه كله ايه حظ نفس ابنه بيربيه عشان يطلع منه عشان يطلع يفتخر بيه هو بيتجوزها اللي احنا كنا قاعدين لسه بنتريق عليهم دول وبيمشي معاها في الشارع عشان الناس تتفرج عليه ان هو متجوز واحده حلوه بيحقق نفسه هو مش مهم بقى اي حاجه تانية طب ربنا بيتسخط عليك بالوضع ده مش مشكله فلذلك النفس مدعية للملك والإمرة والإحسان والقدرة لكن ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء مهما استعصى العلاج لكن لابد أن تعرف علم اليقين وتعرف حق المعرفة أن الله سبحانه وتعالى قد أوجد لهذا الداء دواء بس أنت عليك أن أنت تاخد بالأسباب اللي توصلك للعلاج الحقيقي الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم فيبقى أول معنى إحنا بنحوم حواليه هو معنى الاستعانة والتوكل هو معنى الافتقار والتذلل هو معنى الانكسار بين يدي العزيز الجبار سبحانه وتعالى لو حصل لو كسرت الكسرة دي ما بقاش فيه عجب لأنك أنت إيه غلبان فقير انت ادرى الناس بحالك انت ادرى الناس من انت وانت عارف كويس ذنوبك وعارف كويس انت بتعمل ايه وعارف ان انت هتقف بين ايدين ربك وهيسالك عن كل صغيره وكبيره ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة كنا متوقفين على المعنى أن الفضيل لما وقف على جبل عرفة وأطرق طيلة اليوم ساكت ظل طيلة اليوم ساكت ما بيتكلمش ما تدعي الناس كلها شغالة في ايه غلبه الحياء فلما نزل الناس يفيضون إلى مزدلفة صرخ وقال وسوءتا وإن عفوت قلنا إن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أي اطلبوا مني الهداية أهدكم مفيش محل للهداية إلا منه سبحانه وتعالى اضرب بقى في أسباب أخرى لن تصل يعني هتقعد تقول والله لو الواحد بس قعد يظبط حورده هيبقى ويصحى كل يوم يقرأ قرآن وكل يوم يعمل كده إن شاء الله ده حاله يبقى كويس قوي كل المعاني دي بعيدة عن الاستعانة مش هتتحقق لأنك أنت ساعتها بتحس إن أنت تقادر على أنك أن تصنع وتصنع لا ما ينفعش لازم تبقى إيه لازم يكون ذلك باستعانتك به سبحانه وتعالى يقول أبو الدرداء لما أهبط الله آدم إلى الأرض قال يا آدم أحبني وحببني إلى خلقي ولا تستطيع ذلك إلا بي ولكن إذا رأيتك حريصا على ذلك أعنتك عليه حلو أوي نقوله تاني الكلام ده قال يا آدم أحبني وحببني إلى خلقي ولا تستطيع ذلك إلا بي ولكن إذا رأيتك حريصا على ذلك أعنتك عليه يبقى إيه بقى أنت عايز تتخلص كل اللي احنا قاعدين بنتكلم بقالنا مرتين عن العجب والعجب والعجب كل ده علشان تحس ان الموضوع خطير عايز تخلص منه خايف منه يبقى في الحالة دي ما لكش إلا إنك تستعين به سبحانه وتعالى فإذا اطلع على ما في قلبك رآك رآك مصرا حريصا على العلاج فتعالج إنما لو ما لقاش كده إن لم يجد ذلك يبقى أعرف أن أنت ستضرب في الأرض ولن تصل إلى شيء أول شيء تعرف أن العلاج مش سهل وأنك تحتاج أن تطلب هذا العلاج منه سبحانه وتعالى رقم اثنين أن تعلم أن الإمداد على قدر الاستعداد المدد الإلهي يكون على وفق استعدادك أنت الشخصي الكلام ده مهم قوي دي قاعدة من قواعد السير إلى الله تعالى الإمداد على قدر الاستعداد تحتاج أن تتشكى إلى الله تفتقر وتذل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فساعتها الفيض الإلهي فيض الرحمة يأتيك على قدر استعدادك على قدر فعلا من جواك عايز تتخلص فإن لم تجد فاعلم أن استعدادك لم يكن كافيا كتير قوي أقول له رصيدك قليل سحبت الرصيد اللي انت قدرت تعمله شحنت بس يا دوبك انت شحنت بالربع المطلوب فاشتغلت فجه هو شحن شوية جه مثلا قاعد سمع له درس ولا حاجة و... واتشحن منه اشتغل له يومين ده اللي قدر يعمله ما قدرش يكمل اسبوع مستقيم على عمل ليه لان هو شحن شحن مش كافي استعداده الشخصي ما كانش كافي هو ما طلعش فعلا عنده استعداد انه يعمل اي حاجة بس ربنا يرضى عنه لا لا لا عنده استعداد يعمل حاجات بس مش اي حاجة عنده استعداد انه يضحي ببعض الاشياء بس مش بكل شيء مش اللحظة دي يعني لما تيجي تقول له لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون انتوا فاكرين عنده استعداد يضحي بدرس ده لا لا لا صعب جدا جدا جدا حتى لو كان فيها في المقابل ان ربنا هيرضى عنك طب ما يرضى عني بس من سكة تانية يعني سكة تكون سهلة بالنسبة لي يعني لو تعرف انت عارف, عارف دلوقتي ان انت لو النهاردة ربنا فتح عليك وقمت الليلة دي بمئة آية تكتب عنده من القانتين بس القيام تقيل طب ما تقول حاجة تانية ما تقول حاجة تكون أسهل شوية ممكن أعملها تبقى سهلة ذكر كده ولا حاجة الواحد يقوله دعاء يقراه قبل ما ينام وكده يبقى كويس ويبقى كذا عايز حاجة هو تفصيل وفق هواه لأنه في الأصل عابد هواه فاللي بتيجي على مزاجه بتمشي واللي ما بتبقاش على مزاجه بيرميها انا اخد على ان مثلا واحد يجي دي دروس نيجي نعمل درس عن القران مثلا تلاقي الناس كلها مبسوطه والناس كلها تحب القران حلو الدرس تتكلم انت بقى في درس مثلا عن النفقه في سبيل الله تلاقيهم كلهم قاعدين كده ايه كل واحد بيبص في حته ثانيه انا مالي انت انت بتكلمني انا ليه انا ماليش في القصه دي انا لسه بيتصرف عليا انا لسه مش عارفه ايه انا لسه ايه مش عايز دي لان المال حبيب الى النفس فصعب انما القران هو مش هيعمل حاجه هيمسك المصحف ويقعد يقرا فسهله تقول له الذكر يبقى الدروس دي تلاقي عليها ردود افعال اسمع تلاقي درس النهارده كان حلو قوي درس الذكر ودرس الدعاء ودرس القران انما درس النفقه في سبيل الله درس البذل والتضحيه بذل المجهود لله سبحانه وتعالى انك تعمل كذا لا لا خالص بيسمع بس كلام ويطنش وينفعل بس انفعال ظاهري يعني اه يا وطبعا ولا ازاي طبعا طبعا الشاهد رقم اثنين أن تعلم أن الإمداد على حسب الاستعداد فعلى قدر حجم إنائك الذي سوف تتقدم به سيكون المدد أنت مقدم إناء قد كده كوباية صغنونة خالص هي دي اللي أنت عايز يا دوبك تاخد منها وأنت راضي بكده قوي حلو قوي مين قال لا يعني كويسين يا عم حد لاقي عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوا الله الفردوس الأعلى علي كبر خلي طموحك فوق قوي في ناس تقول لي يا بقى يا عم بس اي حاجة اي حاجة خلاص فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز لو دخلت شفت شبر في الجنة يبقى كويس هذا طبعا دليل على دنو الهمة ودليل على طبيعة استعداده هو عايز ايه عايز يجمع ما بين الدنيا والآخرة وهما ضرتان لا تجتمعان ما تنفعش رقم ثلاثة أن تعلم أن هناك صور من العلاجات الربانية فتفهم عن الله مراده في مداواتك من آفتك فهتفتح معاك باب تاني خالص ألا وهو الرضا هتفهم عن ربنا حاجات ازاي دلوقتي انت عرفت ان الآفة الكبيرة قوي اللي ممكن تكون مهدداك هي العجب كويس بعد كده تلاقي نفسك بتعمل ذنوب قذرة قوي ومش انت يعني عيب عيب انت بعد يعني ما عرفت عن ربنا شوية تبص كده وتبص كده وتقول الكلام الفارغ ده وتضيع وقتك في كلام ملوش لازمة وتعمل وتعمل وتعمل وخواطر السوء اللي بتيجي جوه نفسك بكثرة ما ينفعش قلبك يبقى عش لهذه القاذورات ما ينفعش طب ليه بتحصل كده بيأدبك فبيأدبك أول نوع من التأديب الانكسار بالذنوب نوع من العلاج طيب أنا بقوله ليه هنا دلوقتي عشان نفهم عن ربنا المعنى ده إنه أحيانا أنت بتقع في ذنب علشان ربنا سبحانه وتعالى يكون هذا الذنب سبب في علاجك من آفة العجب هتتكسر ما انت ساعة ما بتيجي تقول بس تفتكر انت الذنب على طول لسه هتجيلك الحتة بتاعتك بتاعت انا تبص تفتكر امبارح كنت بتعمل ايه فتسكت وتقول ربنا يغفر له ويرحمه ما هو اصل قبل كده لو واحد بيقول لك واحد نمام يعني بيوشي عليك وبيقول لك ده فلان كان بيقول عليك كذا ومش عارف ايه هو مش عارف بيكلم مين هو مش عارف انا مين هو ايه هو ايه كده يعني عاش بقى في الدور لانه شايف نفسه على الاخر فاحيانا بعض الناس لما يبقى كده ويكون اتعلم يعني كلمتين عن ربنا شوية فيجي يقول له ده فلان بيعمل كذا فاول ما يجي يرفع يقول له ربنا يعفو عنه هو بس اللي كسره ايه اللي كسره الذنب بتاع امبارح انما غير كده كان هينطق كان هينطق كان هيشيله من على وجه الارض شوفوا كلام السلف بقى قال جعفر الصادق جعفر بن محمد علم الله عز وجل أن الذنب خير للمؤمن من العجب ولولا ذلك ما ابتلي مؤمن بذنب يا يعني فتش فيما وراء الذنوب عن آفة العجب يعني ايه ده انا كنت ماشي كويس مرة واحدة كده لا إله إلا الله والله العظيم كنت ماشي وكنت بقى محافظ على الورد وكنت قاعد محافظ على نفسي تماما ما فيش ده ماشي كده لقيت مش عارف ايه عيني وقعت على كذا من ساعتها قلبي ضاع ليه ايه بس كده ما هو انت وانت ماشي قاعد ايه بتشم في نفسك بتشم في نفسك قوي قوي ومش واخد بالك فلو تركت هكذا تهلك عشان كده يبقى ايه العقوبة ذنب تخليك تعمل كده تفوق وتخليك تبقى ساجد بقى قاعد بتقول لي بعد ما كنت بتسجد بتقول سبحان ربي الاعلى انت بقى ايه راجل مؤمن مخبت عالي قوي فبت سبحان ربي الاعلى فين بقى ما انت الحقني انا غلبان والله يا رب انا فيا وفيا توب عليا يا رب اي انسان كده وبالذات الذنوب لما بتبقى ايه بعيدة العهد بيبقى ناسيها خلاص يقول لك بقى ربنا طب عليا انت هتقعد تفكرونا بالذنوب ليه ما الحمد لله الامور ماشيه اهي وكويسه ف بدأ بقى يحس شوية فبدأ انكساره يقل فياخد دي بقى على وشه يفوق ابن القيم يشرح الكلام ده في كلام نفيس فيقول إن العبد يفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه هو في حد بيمن بها على ربنا طب ليه أول ما ابتلاك بالبلاء أول كلمة طلعت من جوه قلبك ده أنا ليه يا رب ده احنا لسه حتى كنا عاملين الله فاكرين الأخ اللي قلت لكم قال لي أنا عايز أفهم انا كنت النهاردة احسن نهار في رمضان واسوأ ليلة في رمضان احسن نهار في الصيام والورد واذكار وظبطت يعني الصيام بفضل الله عز وجل زي ما الكتاب بيقول والليلة بقى مستني الفتح الالهي واقف مم. يلا بقى فين بقى الحتة اللي هعيط فيها مفيش طب يلا بقى اي حاجة الناس شغالة اهي واحنا قاعدين واقفين مفيش خالص ايه ده الشغل بتاع النهاردة كله راح فين كل سنة وهو طيب ايه اللي حصل بص على الشغل فمن به على الرب فبدأ يطالبه بالجزاء بالليل فبدأ يقول له فين ايه مش شغالين احنا طول النهار فين بقى ده انا حتى عايز يعني انا عايز بس احس ان انا بقيت قريب منك يا رب مش اكتر لا يا حبيبي انت عايز تحس بالمعنى ده وتبتدي تقول بقى ايه من جواك الطعم بقى الحته دي كده ذاق طعم الايمان ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان الله عليت انت قوي قوي بقى بكل الكلام ده بايه بشغل يوم مستني الفتح الرباني كل سنه وانت طيب فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها ويقول فعلت وفعلت فيورثه ذلك من العجب والكبر والفخر والاستطال ما يكون سبب هلاكه فإذا أراد الله بهذا العبد خيرا يحصل له إيه بقى اسمعوا الكلام ده الكلام ده في في المدارج فإذا أراد الله بهذا العبد خيرا ألقاه في ذنب يكسره به يكسره به ويعرفه قدره ويكفي به عباده شره وينكس به رأسه خلاص بقى مش هيعرف يرفع راسه بعد ما عمل الذنب ده وكل واحد بحاجة يعني هو بيعمل ممكن يبتدي ايه يبتلى بذنوب السر بينه وبين نفسه فهو من جواه صاحبنا اللي كنا لسه بنتكلم عليه ده لما يجي يفتح بقه يروح مفتكر الذنب في واحد ما تنفعوش ذنوب السر دي لانه يعني برضه ايه هو عايش الدور قوي يعمل ذنوب سر بس تاني يوم في النهار بقى شخص تاني ويعيش تاني الانتفاخ ده والبتاع ما لله لله وما لقيصر لقيصر يعني قال بيني وبين ربنا ده حاجة واللي بيني وبين الناس ده حاجة تانية موضوع تاني يعني فيبقى قدام الناس كده فيبتلى بأن يفضح على رؤوس الخلائق عشان تبقى كسرة بقى يعني واحد بيعمل حاجات من تحت لتحت أول فضيحة مراته مراته تخش تلاقيه دخل على النت قاعد بيتفرج على مش عارفة ايه طخ تخش تلاقيه مش عارف كان بيعمل اي حاجة بقى من البلاوي اللي بتحصل او اهله والدته ابوه الناس اللي حواليه فبرضه تبقى العملية ملمومة في نطاق برضه مفيش فايدة يبتدي الفضيحة تعلو وتكبر وده واقع فضايح البيوت اللي بتيجي بتشتكي من جوزها اللي قاعد بيتفرج على تلفزيونات لما بيروح عند حماته ولا بيروح عند كذا ويقعد يتفرج على مش عارف افلام شكلها عامل ازاي ليه يتفضح لان هو كان ربنا سبحانه وتعالى بيبعت له الرسائل دي من الاول خالص عشان يتأدب بينه وبين نفسه العملية كده ايه خلصها انت مفيش فايدة بدأ بقى ايه يحركه بحاجة تانية بعمل خارجي يكابر وفيها ايه لا انا ما بعملش انت لسه كنت قاعد بتعمل كذا لا ما مش قصدي ده انا كنت سرحان في حاجة تانية تدبر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى يبتدي بقى هو بينه وبين نفسه يبقى ممرراه شوية شوية يلاقي بعد ما كان بيقول لأهله يا جماعة الصلاة والبتاع ومش عارف ايه وايه وايه أهله يبتدوا يلتزموا شوية أمه تيجي تصحي الفجر مش عايز يصلي الفجر ما أنت كنت أنت لسه اللي كنت بتعلمنا الشغل ده بقيت تعمل كده العملية بدأت تعمل شوية شوية بشوية يبتدي بقى أصحابه يبتدي الناس اللي حواليه كل دي عقوبات عشان يفوق دي مش ملحلحاك ودي مش ملحلحاك ودي مش مش خليك تاخد اي خطوه لقدام يتولد حاجه من اتنين يا اما ان هو يذل يا اما يتكبر يا اما يبعد خالص يا اما انه يذل ويفتقر لله سبحانه وتعالى ويراجع حساباته فيكون هذا الذنب انفع لهذا العبد من طاعات كثيره ويكون بمنزله شرب الدواء ليستخرج به الداء العضال قال ابن عطاء رب معصيه أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عجبا واستكبارا ولما سئل سعيد بن جبير من أعبد الناس قال رجل اجترح من الذنوب وكلما ذكر ذنبه احتقر نفسه الله فاهمين الحتة دي قال ايه يعني بيقولوا من أعبد الناس هذا الرجل الذي قام الليل كله وصام النهار وصام الهواجر وهو الذي كان يذكر الله تعالى كذا هو ده أعبد الناس أعبد الناس من دخل على ربه من أعظم الأبواب وأقلها ولوجا على الله تعالى أقل الناس دخولا على الله المنكسرين لأن النفس تطغى هي شأنها كده فعشان تنكسر لله ويمشي كده في الأرض صعبة شوية كل واحد شايف له حيط نفسه قال من أعبد الناس قال رجل اجترح من الذنوب اجترح أم حسب الذين اجترحوا السيئات بتجرح فيك أن نجعلهم كالذين أمنوا أنا كنت أقول هذه الآية من أشد آيات القرآن لأن العقوبة بتقول مش ممكن يستووا واحد ربنا عفاه وواحد اتجرح لازم يبقى ليها قصص جرح خلاص التأم والحمد لله ربنا شفاه بس سايب خط كده وقت بقى عشان يبقى زي بالظبط كده اي حاجة سيارة ما حدش حط ايديه فيها وسيارة بقى راحت كل شوية اتعملت لها ثلاث اربع عمرات فهمتوا المعنى فيكسره بايه بالذنوب قال بعض السلف أنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين عارف التسبيح يعمل صوت زي زجل الحمام كده عامل زي صوت العصافير بالك زي صوت العصافير كده وانت تسمعه لما الواحد بيبقى قاعد بيسبح على طول بس سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله كله بقى كده فبيقول زجل المسبحين فبيقول لا انين المذنبين اه دي وربنا لما جه يثني على سيدنا ابراهيم ما قالش ان ابراهيم لذكير قال ان ابراهيم لاواه هو دي انين المذنبين ده آه بين إيدين ربك أنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين لأن زجل المسبحين ربما شابه الافتخار وأنين المذنبين يزينه الانكسار والافتقار فهمتم؟ فلا شك أن هناك من الذنوب ما تداوي آفة العجب فتورث الإنسان من الندم والأسف ما يجعله يتوب إلى الله تعالى من هذا الخطر العظيم إذا المسألة ما بتقولش يا جماعة إن الواحد بقى يسيب نفسه يعني لما تيجي تسمع كده أنين المذنبين و... والواحد هيبتلى بالذنوب وهيعمل بقى خلاص هو يسيب نفسه ربنا بقى إيه يطلعه على الموضوع العجب ده من عنده بقى ما هو أنت بتقول الموضوع صعب هو سبحانه وتعالى لو شاء يكون العلاج أما غير كده فصعب قوي فخلاص ربنا بقى يربينا بذنوبنا بيبقى مش مشكلة واحد بقى لو عمل شوية ذنوب بس عشان تداوي العجب كل ما تيجي تعمل ذنب تقول أصل ربنا بيطهرني بالعجب ده فهم عالي قوي ده لا طبعا المسألة لا تنسى عقوبات المعاصي احنا بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى ده عقاب مر ده دواء علقم انه اخر حاجة بص بيربيك ازاي بيربيك باللي يغضبه عارف لما تبقى أخف الضررين يعني خلاص السيء والأسوأ مفيش فبتتربى بالسيء بس مش معناه ان انت كده راضي عنك فاهم يبقى علينا ان احنا نهم في ان يكون هناك علاجات اخرى بدل ما نبتلى بموضوع تاني الذنب والذنب يجيب عقوبة ويجيب حرمان من رزق فاهمين قد يكون العقاب اللي هو يعني صورة من صور العلاج ان يحرمه الله من طاعة لأنه لو ادهاله هيعجب ده لو استدام على القيام انسى ده لو الخط البياني للدعوة بتاعته هتزيد هيضيع بعض المشايخ دعاة يعني سبحان الله من تدبير ربنا ليهم كده بص تلاقيه ايه ما شاء الله امكانياته الدعوية رهيبة يعني وبياخد بالاسباب لكن ملوش قبول مش معناها ان هو لانه مش مخلص ولانه لا بالعكس ده هو ربنا سبحانه وتعالى اذا احب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء النبي صلى الله عليه وسلم قال كده في الحديث ربنا بيحميه بيحفظه هو ما ينفعش ما ينفعش معاه القصة دي هتتعبه فيكون من رحمة ربنا بيه انه يبعد عنه الأضواء ويبعد عنه الشهرة ويخليه كده غلبان وخلاص ده كده وواحد تاني ربنا سبحانه وتعالى يبتليه بهذه البلية السلف لما كان واحد منهم يشتهر يتعازه يعزيه يقول له بقاء في الله يلا بقى شيل ربنا يستر عليك فبالتالي لابد طول الوقت ان هو يبقى فاهم هذا المعنى جيدا انه ربما يحرمه الله تعالى من القيام ببعض الطاعات حتى لا يقع في هلكة العجب في بعض الاثار ان من عبادي من لا يصلح ايمانه الا بالغنى ولو افقرته لافسده ذلك وان من عبادي من لا يصلح ايمانه الا بالصحة ولو اسقمته لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلح حاله إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك وإن من عبادي من يطلب بابا من العبادة فأكفه عنه كي لا يدخله العجب إني أدبر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني عليم خبير والأثر أخرجه أبو نعيم في الحلية عن أنس مرفوعا وفي إسناده نظر لكن المعنى مستقيم يعني المعنى نفسه مستقيم مع أسماء كثيرة من أسماء الله سبحانه وتعالى إن هذا آية من آيات تدبير الملك سبحانه وتعالى هو كذلك حكمته إن ربنا سبحانه وتعالى لو ده ده الصحة هيضغى في الأرض وده لو اداله شوية لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض لو ربنا فتح عليهم شوية كان كل واحد أول ما ينزل في الأرض كده رصيده مليون جنيه أول ما يفتح عينيه لبغوا في الأرض سأل رجل من سفيان الثوري وقال له ما لي أطلب الشيء من الله فيمنعني قاعد أقول يا رب كذا يا رب كذا فيمنعني قال منع الله إياك عطاء لأنه لم يمنعك من بخل ولا عدم ولا افتقار ولا احتياج إنما يمنعك رحمة بك حلو قوي إن هو فسر له المعنى قوي ايه يعني لما تاخد لك زوجة ولا تاخد لك شوية فلوس آه، يمشوك في الارض ايه يعني ايه ده في ملك ربنا يعني تسوى ايه انت اصلا في ملك ربنا ده كله فمش مشكلة فانه لم يمنعك من بخل حاشاه سبحانه وتعالى هو الكريم ولا من عدم خزائنه ملأى سحاء الليل والنهار ولا افتقار هو مش بيديك علشان خاطر يتودد إليك بالطاعة عشان لما هتطيعه ده هيزيد في ملكه شيئا إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني ولا افتقار ولا احتياج إنما يمنعك رحمة بك ولما يديك اللي انت كنت عايزه وبتلح عليه وتاخده من وجهه الحل أو من وجهه الحرام بس تاخده خلاص وتتعذب بيه ساعتها تقول هي دي آخرة الجواز هي دي آخرة الفلوس هي دي آخرة الشغلانة هي دي آخرة العربية هي دي آخرة البيت هي دي آخرة كذا كل أحلامك الدنيوية اللي كانت ممنوعة عنك لا أنت تاخدها بأسبابها وبس سله وألح عليه في الدعاء إذ قد يكون المانع عن الرزق ذنب فالتتوب لربنا سبحانه وتعالى يعطيك لكن لو منع عنك وانت واخد الأسباب اعرف ان المنع ده هو العطاء إنك إن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا فإن المعجب لا يصعد له عمل وإنك وإن تضحك وأنت معترف بذنبك خير من أن تبكي وأنت مدل ده كلام ابن القيم آنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين قال مورق العجلي خير من العجب بالطاعة ألا تأتي بالطاعة مش عايزينها منك يا عم أصل أنت لو عملتها هتبقى مشكلة فيمنع عنك الله سبحانه وتعالى صور من الطاعات حتى لا تقع في إيه؟ هلكة العجب نحتاج في روشتة العلاج من العجب أن نفهم عن الله سبحانه وتعالى ما يرسله إلينا من رسائل وآيات يقول الله تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون بلوناهم بالحسنات والسيئات والهدف يمكن يرجع أتردد إليه بنعمة ومفيش فايدة أكسره بذنب وبرضه مفيش فايدة فلا بد أن تفهم هذه المعاني عن الله سبحانه وتعالى ابن عطاء بيقول كلام في غاية الجمال ومحتاج تحفظوه ومحتاج تكتبوه يقول إيه ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك متى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء لا لا الكلام عالي قوي وانتوا تحسوا انه في الاول شكله كده يعني صعب لكن لما هتشوفوا المعاني اللي ورا الكلمات دي هتفهموا ليه احنا بنقول ان هو عالي بيقول ايه ربما اعطاك فمنعك ربما اعطاك فمنع عنك بعطائه ده انك تقع مثلا في هلكة اليأس والقنوت فعشان كده ايه اداك انت وصلت اللحظة خلاص وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته فيبقى ربما اعطاك فمنعك جميل والعكس بقى وربما منعك فاعطاك ويمكن يمنع عنك لانه يدخر لك الافضل ودي دايما تبقى محتاجها في اوقات كتير في حياتك ان انت تبقى متطلب اشياء وما بتحصلش عرفت الله بنقد العزائم تبقى انت عايز حاجة تلاقيها مش هي دي قاعد انت بتبحث عن وظيفة بشكل معين ما تجالكش تبحث عن زوجة بمواصفات معينة مفيش يجي بعد ما يتجوز يبقى نفسه في الولد يرزق بالبنات يبقى نفسه في البنات يرزق بالأولاد يبقى نفسه في الأولاد ما يرزقش تماما هكذا الموضوع وربما منعك فأعطاك يدخر لك شيء أعظم بس الشاهد هنا بقى الكلمتين العاليين دول متى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء لو فهمت هو منع عنك ليه ده يبقى ده من أعظم النعم لأنك فهمت حاجة عن ربنا والفهم عن الله ده أعظم المنن فهمت أنت لما يحصل لك كده تبتلى بمرض تلاقي واحد إيه مبتسم وفرحان إيه يا عم أنت مفيش مشكلة آه عادي ده يا الحمد لله حكيت لكم أنا قصة الراجل أحد الأطباء بيقول دخلت على واحد فكنت أعرفه يعني صديق فسألت الأطباء قبل ما أدخل عليه إيه يا جماعة حالته إيه قالوا ده مشلول نسبة معافاته من الشلل صفر في الماء ده حصل له تآكل في غضاريف خاص بالعمود الفقري مش هتنفع حتى بعمليات جراحية أقصى ما هنستطيع إن احنا نعمله إن احنا نثبت له الحالة غير كده مفيش مفيش حل ليه كتب عليه إن هو يعيش مشلولا فقلت فدخلت عليه وحاولت استجمع قلبي يعني وإن أنا ما فهموش حالته فأول ما وقفت ما بين إيديه إداني الصعق أول ما كلمته بقول له إيه الأخبار لعلك بخير وبتاع قال له يا فلان والله الواحد كان مقصر في حفظ القرآن ربنا فتح عليا في يقول قلب الدنيا خالص انا فاهم الحياة يقعد يقول لي آلام انا مش عارف ايه اللي حصل لي ده وهعيش ازاي بعد كده طب اولادي طب كذا طب شغلي انا كده مش هشتغل انا هعيش طول العمر كده بقول ولا كلمة كلمهاني عن المرض لقيته قاعد بيكلمني عن فضل حفظ القرآن وان هو كان مقصر في حفظ القرآن وان هو هيعمل كذا وهيعمل كذا وبيقول المستشفى اتحولت الى حلقة ذكر بسبب وجوده كل اللي يخش عنده يذكر ربنا انه يخش يقعد يقول له يلاقيه ماسك المصحف وقاعد بيحفظ بيقول غبت عنه شهرين ثلاثة رجعت ببص اول ما دخلت عليه بقول له ايه الاخبار قال لي ابشر حفظت القرآن فبيقول انا هعمل لي حاجة في دماغي ولا حاجة خالص مش حاسس بالمشكلة اللي هو فيها ولا عايشها خالص بص هو مستمتع بالبلاء ازاي اصلا هو وجوه البلاء مش حاسس مش حاسس ربنا سبحانه وتعالى فهمه الموضوع فما بقاش متسخط وما بقاش شاغل دماغه بالقصة خالص وفعلا انصرف عنها ما بيفكرش فيها هو قاعد بيفكر دلوقتي هستغل الثلاث اربع شهور اللي انا قاعدهم دول هو مش فاهم ان هو مشلول ان هو هيخرج كده ان انا هستغلهم ان شاء الله في حفظ القرآن فيخش يختم القرآن إخوة ابتلوا بحاجات من ما شابه من كده وربنا سبحانه وتعالى من عليهم بختم القرآن بسبب الكلام ده وبقوا مشايخ يعني شوفوا انقلب فعلا البلاء إلى عين العطاء بيقول بعديها بشوية سافرت أوروبا كان عندي مؤتمر مش عارف إيه وقعدت فيه شهور ورجعت داخل ماشي في طرقات المستشفى لقيت اللي بينده عليا بلتفت لقيته فلان ماشي على رجليه والله العظيم ده قصة حكيها دكتور خالد الجبير في محاضرة اسمها أسباب منسية دكتور خالد الجبير ده أصلا ده طبيب طبيب في, في السعودية بيعمل في الرياض وبيحكيها عن عن نفسه رجل ثقة يعني قل أقسم بالله حدث ذلك بعديها لقيته بينده عليا ماشي على رجليه فيها فرحت سألت الدكاترة إيه اللي حصل قالوا له والله ما ندري المسألة العمود الفقري بتاعه كان متآكل كان فيه كذا وكان فيه كذا الأشعة بتقول كده كل الكلام ده ما بقاش موجود سبحان الملك الشاهد هو ده بقى متى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء ربما أعطاك فأشهدك بره وربما منعك فأشهدك قهره فهو في كل ذلك متعرف إليك ومقبل بجميل فضله عليك يديك فساعتها إيه يا من أنت كريم يا رب اللهم لك الحمد يا يبقى أنت كده إيه وصلت لك الرسالة عرفت هو مين يا سيدي عرفت وربما يمنع عنك فتاخد الأسباب فتيجي تعمل ما يحصلش تقول سبحانه هو القهار وهو القاهر فوق عباده لولا انه قهار ما كانش الامور تمشي كده قهر ارادتي ان انا كنت عايز يحصل كذا وما كانش وانا خدت الاسباب وما حصلتش فساعتها تنكسر وساعتها تعرف انت مين وهو مين متى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء ربما أعطاك فأشهدك بره وربما منعك فأشهدك قهره فهو في كل ذلك متعرف إليك ومقبل بجميل فضله عليك دي جزئية كده في العلاج كلها تدور حول إيه الفهم عن الله التوسل والتوكل والافتقار والذل بين يدي الله سبحانه وتعالى على اعتبار ان دي من أعظم الأسباب للعلاج من العجب الجزء الثاني في العلاج هتحتاج أن تتعرف على نماذج من أكابر الصالحين والعلماء ويكون ده برضو من تدبير ربنا بيك انا فاكر الواحد في اول الطلب وبقى في ايه في موجة آه، مصطلح الحديث كله بيتعلم مصطلح الحديث خدت كتاب تيسير المصطلح وخدناه على احد الاخوة اتعلمناه ايه يا عم المصطلح ده سهل قوي ومفيش خلصنا علم من العلوم فرحانين شوية جبت نخبة الفكر خلصتها ايه العملية الواحد بدأ يحس ان لغاية ما بقى جوايا فعلا الكلام ده 15 سنة بقى 16 سنة الكلام ده لسه صغيرين يعني فما كانش بقى الواحد ايه حاطط في دماغه فلا خلاص انا بقيت ن- وجدت في نفسي ان اي حد يسألني في اي مسألة في المصطلح خلاص يعني اتيت به من اوله لاخره خدت بعضي ورحت لأحد مشايخنا الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف فكان قاعد بيشرح كتاب علل الترمذي انا والحيطة حاجة واحدة مش فاهم اي حاجة في اي حاجة مش هو يا جماعة ده درس المصطلح هو فين المصطلح فين الكلام اللي احنا عايزين نخلصناه بالتيسير ده ده مش هنا خالص علل ايه لا والشيخ بقى ما شاء الله يمسكهم في العلم بقى يقعدهم فلان اللي هو مين اللي هو ابن فلان اللي هو كذا اللي هو كذا كله قاعد حافظ اسامي اللي بتاع قلت يا واد انت بس مشكلتك في الرجال هينزل جيب لك كتاب من كتب الرجال جيب تقريب التهذيب وحضر بقى الاسامي ولما يقول اي اسم تروح انت داخل بقى على طول ايه محضرهم فانا مثلا هو كاتب ايه ترجمه بيقول مثلا وفلان لانه كذا اروح محضر الاسامي ده الشيخ بقى ما بيقولش كده الشيخ ما بيقولش مثلا ايه محمد ابن ابراهيم طب محمد ابن ابراهيم اللي هو مين اللي هو كده انا محضره ده لا الشيخ ما بيقولش بقى محمد ابراهيم ده يقول لهم في كام محمد ابن ابراهيم يقول لهم محمد ابن ابراهيم الفلاني والعلاني والتلاني طب انا هجيبهم منين دول بقى فانسى قعدت كده شويه بس كان الدرس المستفاد كسرت اتكسرت كسرت انا قاعد خلاص ده انا قاعد عامل شيخ في هناك في حتتي وان انا اي حد يسالني باي مساله في البتاع رجعت آه، لا لا انا مش فاهم حاجه خالص وهكذا فده يبقى من تدبير ربنا سبحانه وتعالى انه دايما يضع امامك من هو اعلى منك ويكسرك بيه تروح مثلا تقعد تلاقي بتدرس لحد حاجة تلاقي نفسك اخطأت في خطأ واحد يعتبر لسه يعني من جملة صغار التلاميذ يأدبك ويعلمك ويطلع عليك حاجات ومش عارف ايه وايه وايه وايه تتكسر هو ده عارفين قصة آه، أبو حنيفة مع مع أبو يوسف أبو يوسف اللي هو صاحب الإمام أبو يوسف جه في وقت وأبو حنيفة مرض وأبو يوسف كان بقى يعني شد حلو يعني فقال خلاص نعمل احنا جلسة ونبتدي ان ايه ندرس محل الامام يعني فعقد جلسة وبدأ ايه يشتغل فيها ابو حنيفة تعافى خد بقى- بدأ يع- يعود لدرس فعرف ان ابو يوسف بيدرس فعشان يبعت له ايه الدرس بدل ما هو يعني ايه يقول له انت بتدي الدرس دلوقتي ليه وانا انا قلت لك آه، ما كان المفروض آه، عمله له بتطبيق عملي راح بعت له واحد ب 10 اسئله وقال له كل سؤال يجاوبك لو قال لك كذا قول له اخطات لو قال لك كذا قول له اخطات الصح والغلط يعني يروح قايل له ايه رجل صنع كذا وصنع كذا كذا ما قولك يقول آه، لا حرج عليه اخطات او يبتدي يقول له اه اه لا قصدك كذا اذا يصنع كذا يقول له اخطات قدام الناس بقى فابو يوسف قاعد بيتأدب كذا كذا كذا كذا لغايه منهم كانت مساله كانت اسمها مساله القصاب قصاب اللي هو الجزار يعني هو كان حاططها كده بشكل معين فدخل ابو يوسف وابو حنيفه في الجلسه فلمحوا اول ما لمحوا راح بص قال له جئتني تسالني عن مساله القصاب ابو يوسف مش عارف لها حل التاني لسه مخطئه قال له كده شمال غلط وكده شمال ويمين غلط قال نعم يا امام قال المساله بقى بيحلها له ازاي ان هو ما حطش احتراز معين في الكلام مشاها كده قال لا لو كان كذا لابد ان انت وانت بتفتي تقول لو كان كذا كذا يبقى كذا ولو كان كذا كذا يبقى كذا لانه فيها شروط معينه لازم تحطها تقيد بيها كلامك فتعلم ابو يوسف الادب ورجع إلى درس أبي حنيفة وما أعطى درسا بعد ذلك في وجود أبي حنيفة يعني. فهمتم؟ فهو كده يبقى رؤية أكابر الصالحين والعلماء الماوردي في أدب الدنيا والدين بيحكي قصة نفس الشاهد على هذا المعنى بيقول ايه ومما أنذرك به من حالي أحكي لك أنا بقى قصة حصلت لنا أنني صنعت في البيوع كتابا جمعت به ما استطعت من كتب الناس وأجهدت فيه نفسي وكددت فيه خاطري حتى تهذب واستكمل وكدت أعجب به وتصورت أنني أشد الناس اطلاعا بعلمه ثم حضرني وأنا في مجلس أعرابيان فسألا عن بيع عقداه في البادية فاهمين القصة عمل كتاب هو في البيوع مفيش قبله ولا بعده وجمع كل حاجة وخلاص بقى اي مسألة في البيوع يا جماعة انا على استعداد دخل له اتنين اعرابيين ناس غلابة جايين له بيقولوا له عن بيع عملوا هما الاتنين مع بعض على شروط تضمنت اربع مسائل لم اعرف لواحدة منهن جوابا ولا واحدة ايه ده فين ده في الكتاب راحت فين المسائل دي فأطرقت مفكرا وبحالي وحالهما معتبرا فقال ما عندك فيما سألناك من جواب إيه يا عم مش عارف ترد ولا ايه وأنت زعيم هذه الجماعة فقلت لا قالوا واها لك قالوا واها لك وانصرف ثم أتي من يتقدمه في العلم كثير من أصحابي ده العيال بتوعي أي واحد منهم كان يعني يلمسه كتاب جه ده راح سألين واحد كده يعني لسه ما يعتبرش من التلامذة حتى فسألاه فأجابهما مسرعا بما أقنعهما وانصرف عنه راضيين بجوابه حامدين لعلمه فبقيت أنا مرتبكا وبحالهما وحالي معتبرا أول ما شفت كده وهم بقى قالوا شايف الناس اللي بتفهم مش جاي اللي عامل لي فيها شيخ ده وإني لعلى ما كنت عليه في تلك المسائل إلى وقتي فكان ذلك زاجر نصيحة ونذير عظة تزلل بهما قياد النفس وانخفض لهما جناح العجب توفيقا منحته دي كان فعلا فتح من عند ربنا سبحانه وتعالى ان انا اتعلم الادب ده عن ربنا سبحانه وتعالى وطبعا كفى بقصة موسى والخضر من اعتبار في هذا الامر من الصور التربية الربانية لموضوع العجب كذلك انه يعمل ايه بقى ان لا يشعر بتميز يعني طول الوقت ما يحسش انه ليه ميزة ودي عقوبة احيانا من عقوبات المعاصي سقوط المنزلة عند الله المطلوب هنا سقوط المنزلة عند الناس هو مش حاسس ان هو مميز قوي عن حد ما انا قلت بقى لما هيبص الناس كبار اكتر منه او هو ربنا سبحانه وتعالى جعله في وسط ناس هممهم عالية فهيبص لمين يعني هم متفوقين عنه في حاجات وهو متفوق عنهم في حاجات فيبتدي لا ينظر إلى مثل هذه الأمور الشعور بعدم التميز عند الله ولما يقعد بينه وبين نفسه كده ويفتكر الذنوب دي والحاجات دي ويعرف المعنى ده هانوا عليه فحرمهم ولو عزوا عنده لعصمهم وقع في الذنب ليه ومن يهن الله فما له من مكرم مين انت يلا عامل لي فيها بتاع مين انت هانوا عليه فحرمهم ولو عزوا عنده لعصمهم فيكون من توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده أن يخمل ذكره قال الفضيل بلغني أن الله تعالى يقول للعبد في بعض منته التي من بها عليه يقول له ألم أنعم عليك ألم أعطك ألم أسترك ألم أخمد ذكرك يا ربنا عافينا يا رب إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ثم نقر بيده صلى الله عليه وسلم فقال عجلت منيته قلت بواكيه قل تراثه الحديث ده ابن رجب عامل عليه رسالة متكاملة اسمها شرح حديث إن أغبط أوليائي عندي أنصحكم بقراءتها لأنها تبقى حاجة من الحاجات المفيدة قوي في علاج موضوع العجب بالنسبة لنا أنه مش عايز أغبط أوليائي دول من أفضل الناس مين بقى لمؤمن خفيف الحاذ هو لما تيجي تتقله خفيف في عين الناس ايه ذو حظ من الصلاة احسن عبادة ربه واطاعه في السر وبينه وبين الناس كان غامضا بين الناس هم دول اللي احنا قاعدين بنحكي عليهم كل شوية لما نبص نلاقي واحد ميت موتة حسنة ونبص نلاقي يعني اخوة اكابر ما ماتوش الموتة دي مش معناها ان هو ده اللي اعظم ولا حاجة بس يعني ربنا بعت لنا رسالة عايزين نفهمها ايه اللي بيموت في الصلاة وهو ساجد و- وكذا وكذا واللي بيموت ما شاء الله وهو رفع اصبع التوحيد كأنه على اشد ما يكون وبالليل ما يبقاش كده والصبح نلاقيه ايه ده ايه ده ايه اللي بيحصل ده اه وده فين من وسط الناس غلبان مش معروف ده الحاج فلان وده الحاج فلان راجل كده طيب من اهل الخير محدش يعني يتوقف عنده كثيرا هو ده لا يشار اليه بالبنان رزقه كفاف لما يموت قلت بواكيه قل تراثه ما عندوش ورث غلبان على قده عجلت منيته ده ربنا سبحانه وتعالى يصطفيه على طول علشان ينال الدرجة عنده سبحانه وتعالى كان الإمام أحمد يقول طوبى لمن أخمل ذكره ولما اشتهر بين الناس اشتد غمه وكثر لزومه لمنزله وقل خروجه للجنائز لأن الناس كانوا يجتمعون عليه فكان لا يخرج خشية أن يجتمعوا عليه هم دول بقى أنا شفتها كده في مشايخنا يعني ما يحبش الكلام ده خالص انه لا يحب بقى يخرج ولا يحب يعمل وي- ويهرب واشتد حزنه من أواخر الحاجات اللي تكون خاصة بالعلاج أن يقلل الله عز وجل حجم العمل الذي يقوم به في عينه ويشعره بأنه لم يأتي بجديد كتير تحصل دي الواحد يعمل له بحث يقول لك اللهم لك الحمد تبص تلاقي اللي انت عامله وعشر أضعافه الشيخ سيد حسين يروح م- مكسر عظمك أن يشعره بذلك خرج سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام والأثر في الزهد للإمام أحمد خرج بالناس يستسقي فمر على نملة مستلقية على قفاها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رزقك فإما أن تسقينا وإما أن تهلكنا فقال سليمان للناس ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم النملة دي جابت لكم كل حاجة شفت النملة عملت ايه قاعدة كده ورافعة ومظبطة نفسيها على الآخر وبتقول بقى يا رب احنا خلق من خلقك فيا رب اما تنزل علينا المطر وتسقينا واما ان احنا هنهلك فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم وفي الزهد أيضا الإمام أحمد أن داود عليه السلام قال يا رب هل بات أحد من خلقك الليلة أطول ذكرا مني قال نعم الضفدع جامدة أوي. قال نعم الضفدع من صور التربية الربانية تأخر كشف الكرب عن العبد انه يبتلى ولا يرفع بلاؤه على طول عشان ايه ليزيد ذلا وانكسارا لانه لو عجل له كشف الكرب مش هيقف ويتمسكن ويعمل الحاجات دي مش هي... خلاص انتهى الامر بالنسبه له يقولون ان احد السلف خدوا احد اقربائه سجنوه فخرج يلبس خرقه وثوب مرقع فقيل له لماذا تصنع ذلك قال أتمسكن لربي فاهم المعنى يعني راح جاي وراح عامل كده وقاعد يقول إيه هو ما مش هيفرج الكرب إلا المسكنة فأظهر ذلك بين يدي ربي أتمسكن لربي أنتم تحتاجون إلى مثل هذا الأمر ومثل هذه المعاني هناك مواقف عملية نختم بها للتربية الإيمانية للتخلص من الرجل كثير من هذه المواقف ما حدث لبعض العباد المصطفين مثل ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتاه بعض اليهود وسألوه عن أشياء فسألوه عن خبر أهل الكهف وعن ذي القرنين وعن ماهية الروح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا عما سألتم عنه ولم يستثني وخدوا بالكم بقى ده النبي صلى الله عليه وسلم واللي بيسأل مين أهل الكتاب والعملية شكلها مش حلو يعني أكيد طبعا ربنا هيبعت له على طول دلوقتي الإجابة علشان خاطر دول يسمعوا بقى الكلمتين اللي هم يعرفوا إن هو صلى الله عليه وسلم هو النبي الحق شوفوا الموقف صعب إزاي فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة عشر ليلة لا يحدث الله له في ذلك وحيا أو لا يحدث الله تعالى له في ذلك وحيا ولا يأتيه جبريل حتى أرجف أهل مكة يعني بدأ الناس المرجفين دول بقى اللي هو بيضة ايه اللي مضطربين دول يقولوا ده ح- القصة دي كلها كانت فيلم واحنا مش واخدين بالنا وهو اول ما يعني جم وبقى وسألوه كام سؤال من اللي هو ما عرفش يجاوب اهو وما عرفش يعمل حاجة فبدأ يرجفون وقالوا وعدنا محمد غدا واليوم خمسة عشر قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء عما سألناه حتى أحزن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق ذلك عليه لا سيما بعدما سمع ما تكلم به أهل مكة فجاءه جبريل فأنزل قول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ثم أتت آية سورة الكهف ببيان الأمور التي سألوا عنها شفت بقى تربية ربنا سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ما ينفعش تقول هيحصل طول الوقت تعرف أنت فقير إلى الله سبحانه وتعالى فاعرف حجمك ليس أحد عند الله بعزيز مهما بلغ شأنك في العبادة والتقوى والورع أنت حجمك قد كده اعرف حجمك كويس تستريح من آفة العجب وفي قصة موسى عليه السلام والخضر تربية ربانية كذلك تعرفون المواقف نفسها الموقف بالذات اللي احنا محتاجين نتوقف عنده كلام سيدنا موسى الأول إن سيدنا موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم قال أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم عليه فأوحى الله إليه أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليل على سبعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل سهي عليه احنا مش هنقول ان هو اتقال له قل ان شاء الله فسيدنا سليمان قال لا يعني نسي قلبه ما التفتش للمعنى ده التفت لايه للثمرة ان ان شاء الله هطوف على اهلي ويكون من نتاج ده ان ان شاء الله تحمل وتلد كل واحدة منهم غلام يجاهد في سبيل الله فطاف بهن فلم يلد منهن الا امرأة وولدت نصف انسان مسخ وخرج داود عليه السلام الى الساحل فعبد ربه سنة فلما تمت السنة قال يا رب اسمع بقى الكلام ده قد انحنى ظهري وكلت عيناي ونفدت الدموع فلا أدري إلى ماذا يصير أمري فأوحى الله عز وجل إلى ضفدع أن أجب داود عليه السلام فقال الضفدع يا نبي الله أتمن على ربك في عبادة سنة والذي بعثك بالحق نبيا إني على ظهر برديه منذ ثلاثين أو ستين أسبحه وأحمده وإن فرائسي ترتعد من مخافة ربي فبكى داود عند ذلك وروى ابن عيينة أن أيوب عليه السلام قال إلهي بص بقى إنك ابتليتني بهذا البلاء وما ورد علي أمر إلا آثرت هواك على هوايا فنودي من غمامة بعشرة آلاف صوت يا أيوب أن لك هذا أي من أين لك هذا فأخذ أيوب رمادا ووضعه على رأسه وقال منك يا رب منك يا رب خلاصة القول أن أمر صلاح قلوبنا وشفائنا من استعظامنا لأنفسنا ومن هذا الداء الوبيل داء العجب بيد الله سبحانه وتعالى فإن تصدق الله في طلب العلاج وتترجم ذلك بكثرة الطلب والدعاء والتضرع واحتقارك لنفسك يكون العلاج سيبقى معنا بعض الأمور الأخرى كل ده جانب في العلاج يبقى بعض الصور العملية منها التواضع للخلق كيف يكون مذمتك لنفسك كيف تكون سنحتاج إلى جلسة أخرى في علاج العجب لأن الأمر خطير خطير فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم